صباح الصباح يا ليل وراحت عليك بدري كل الخلايق بتولي وانا خلي لمرات بدري صباح الصباح يا ليل وراحت عليك بدري راحت عليك بدري كل الخلايق بتورد وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا خلي لمورا بدري والناس اه من الناس يا سيدي على الناس والناس بتصحى تيجي في سيرة الناس من بدري الناس يا عيني بتصحى تجيب في سيرة الناس من بدري ما تسيبوا الخلق للخالق ده هو رب كريم ما تسيبوا الخلق للخالق ده هو ربي كريم ده هو ربي كريم هو اللي خلق الجمال هو اللي خلق الجمال وموزع الرزق من بدري دنيا عجيبة تلعب بينا بتخلينا نعيش أغراب بتفرحنا وتبكينا وبتسقينا أحلى عذاب الدنيا عجيبة الدنيا عجيبة فيها حاجة بتشوفها غريبة الدنيا عجيبة فيها حاجة بتشوفها غريبة الدنيا عجيبة فيها حاجة بتشوفها غريبة الدنيا وانتهت فيها قلوبنا بعد ما دبنا من الأشواق عايشين فيها ولا بينومنا غير مكتوبنا هنا والأرزاق دنيا وانتهت فيها قلوبنا بعد ما دبنا من الأشواق عايشين فيها ولا بينومنا غير مكتوبنا هنا والأرزاق الدنيا عجيبة فيها حاجات وحاجات وحاجات فيها حاجات بتشوفها غريبة الدنيا عجيبة فيها حاجات بتشوفها غريبة فيها الصح لما يكون فيها الابن آه يا قلبي آه يا قلبي ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا ولا ولا ولا ولا ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم ولا يوم يا عيني يوم يا سيدي يوم يا حبيبي يوم ولا يوم الحبايب عالمحبة عودوني رجعوا من تاني يا قلبي وصغروني الحبايب عالمحبة عودوني رجعوا من تاني يا قلبي وصغروني كل ما قربنا منهم يبعدوني كل ما بعدنا عنهم يلحقونا كل ما قربنا منهم يبعدونا كل ما بعدنا عنهم يلحقونا من جفاهم أو رضاهم من جفاهم أو رضاهم حيرونا صغروا الحنين الحبايب الحبايب عم حطعوني القوم التاني قلبي صغروني الحبايب عم حطعوني القوم التاني قلبي صغروني كل ما قربنا منهم يبعدونا كل ما بعدنا عنهم يلحقونا كل ما قربنا منهم يبعدونا كل ما بعدنا عنهم يلحقونا من جفاهم أو رضاهم من جفاهم أو رضاهم حيرونا وصغرونا الحبايب ليالي الدور علينا الدور علينا والسهر جرح عينينا جرح عينينا الليالي تمر علينا تمر علينا والسهر جرح عينينا جرح عينينا عالحبل يا هوا رحنا اشتكينا انتم عليا ولا ولا علينا عالحبايب يا هوا رحنا اشتكينا انتم معانا ايه ولا علينا عالحبايب يا هوا رحنا اشتكينا عالحبايب يا غوا رحنا اشتكينا انتوا معانا ولا علينا عالحبايب يا عالحبايب يا غوا رحنا اشتكينا لا لا لا انتوا معانا ولا علينا عالحبايب يا غوا انتوا معانا في ناس كتير ما بتعرفش المافيا وناس وناس وناس وناس ناس ناس ما بتعرفش المبدأ هقول لك ايه نزلت سوق الصحاب اشتري صحن لقيته زحمه وناس واقفين بتتحاسب وناس على بعضها النبي على بعضها عمالة بتتعاجب قالوا لي في خيمي قالوا لي في خيمي قالوا لي في خيمي ما بيعرفوش الواجب ما بيعرفوش الواجب تروح البحرين ومصر والمغرب والامارات تلاقي كلها جواجب كلها جواجب يا يا قلبي اللي انت ظالمني وظلمه برضه الشريك امتى هتعرف ان كان بايع ولا شريك قلبي اللي انت ظالمني وظلمه برضه شريك انت هتعرف ان كان بايعك ولا شريك ولا شريك ولا شريك ولا شريك ولا شريك ولا شريك ولا شريك ولا ولا ولا شريك قلبي ان انت ظالمني وظلم برضه الشريك انت هتعرف ان كان بايع ولا قلبي اللي انت ظالمني وظلم برضه شريك برضه شريك شريك شريك وعلي الأنا يا تبرجية يا فرح ليك حزن ليا وعلي الأنا يا تبرجية يا فرح ليك حزن ليا يا ما صرف بالمية ميتين ومية يا ما صرف بالمية انا جبت اطباء كشفوا عليا انا جبت اطباء كشفوا عليا قالوا لي فين قلبك يا حرام وده طول الليل سهران ما بنام قالوا لي فين قلبك يا حرام طول الليل سهران وده كان بكايا كان عشي كتر البكا لو برمشي وده كان بكايا كان عشي كتر البكا لو برمشي على بعض يابا والنبي يابا على بعض يابا والنبي على بعض يابا والنبي يابا على بعض يابا والنبي على بعض يابا ما بنامش على بعض يابا ما بنامش ما بنامش اصل الصحاب يا سي فهم انواع بتقول كلام كتير يوجع اصل الصحاب انواع انواع بتقول يا عادل أوه صاحب حلو تلقاه انسان وفيك صاحب كانه مكان صاحب حلو تلقاه انسان وفيك صاحب كانه مكان يا ما ناس تحبها تتدلع وناس بنزين وتولع يا ما ناس تحبها تتدلع وناس ببنزين أوه يا ناس تحبها تتدلع وناس ببنزين وتولع اخر قولي وتفاريق قبل الزمن ده الله يعوض علينا بقى اخر قولي وتفانيني قبل الزمان ما يفنيني لا اللي نام لا اللي نام لا اللي نام لا اللي نام لا اللي نام لا اللي نام الليل مرتاح وانا اللي تهت وتاه لا اللي نام ولا اللي نام لا اللي نام النوم مرتاح وانا اللي تهت وتاه فكري انا اللي تهت وتاه فكري ده فكري ده فكري ده فكري اكتب وقول يا قلم عاللي خانوج الناس واللي في حياته اتظلم ما شافش خير من الناس عاللي خانوج الناس واللي في حياته اتظلم ما شافش خير اكتب وقول يا قلم عاللي خانوج الناس واللي في حياته اتظلم ما شافش خير اكتب وقول يا قلم آه، واللي في حياته اتظلم ما شافش خير من الناس ضيعت مالي على اليمين بعزته يابا شمال ويمين ضيعت مالي على اليمين بعزته يابا شمال ويمين لحد منهم قال عنك لحد منهم قال عنك ولا حتى بعد ما راح شبابي راح ولا عشتش فيه البخت ضايع وفين الاقيه شبابي راح ولا عشتش فيه البخت ضايع فين من جرح يابا بتألم مجروح ومش قادر اتكلم من جرح يابا انا بتألم بتألم مجروح ومش قادر اتكلم من جرح يابا بتألم مجروح ومش قادر اتكلم من جرح يابا انا بتألم مجروح ومش قادر اتكلم الجرح في القلب معلم الجرح في القلب معلم الجرح في القلب معلم الجرح في القلب معلم يا دنيا هاتي كمان وكمان ما انا اصلي واخد على الاحزان يا دنيا هاتي يا دنيا غالي اصلي واخد على الاحزان ويا دنيا هاتي كمان وكمان انا اصلي واخد على الاحزان يا دنيا هاتي كمان وكمان يا دنيا هاتي كمان وكمان انا اصلي واخد على الاحزان يا دنيا هاتي كمان وكمان انا اصلي واخد على الاحزان الناس دي عايزه ومش طايره ودموعها على الخد سايره الناس دي عايزه ومش طايره الناس دي عايزة ومش طايلة ودموعها على الخد لا لا لا الناس دي عايزة ومش طايلة ودموعها على الخد سايرة الناس دي عايزة ومش طايلة ودموعها على الخد سايرة الناس دي عايزة ومش طايلة بصراحة كده آه آه آه الناس دي عايزة ومش طايلة ودموعها عالي آه هقول لك إيه مش هتصدق في ناس ما تعرفش المبدأ هقول لك إيه مش هتصدق في ناس ما تعرفش المبدأ اقول لك ايه مش هتصدق في ناس ما تعرفش المبدا اقول لك ايه مش هتصدق في ناس ما تعرفش المبدا اقول لك ايه مش هتصدق في ناس ما تعرفش المبدا هقول لك ايه مش هتصدق في ناس ما تعرفش المبدا آه. هقول لك ايه مش هتصدق في ناس ما تعرفش المبدا اكتب لي على اللي جرالي من الدنيا والايام وقول لي ده معلمالي يساوي عندي كام اكتب لي على اللي جرالي من الدنيا والايام وقول لي ده معلمالي يساوي عندي كام اكتب لي على اللي جرالي من الدنيا والايام وقول لي ده معلمالي يساوي عندي اكتب لي على اللي جرالي من الدنيا والايام وقول لي ده معلمالي اكتب لي في الصفحة دي الناس الطيبين اكتب لي في الصفحة دي الناس الغدارين اكتب لي في الصفحة دي الناس الغدارين اكتب لي في الصفحة دي الناس اكتب لي اللي على اللي اديته من عمري احلى سنين ولما رحت ناديت قام قال لي تطلع مين اكتب لي على اللي اديته من عمري احلى سنين ولما رحت ناديت قام قال لي تطلع مين تبلع اللي اديته من عمري احلى سنين لما رحت ناديته قال لي تطلع بيه تبلع اللي اديته من عمري احلى سنين لما رحت ناديته قال لي بعدك بتبان بعدك بتبان القسوة حلال بعدك بتبان القسوة حلال ورموش شطشط لبر امان بعدك بتبان القسوة حنان بعدك بتبان القسوة حنان ورموشك شط لبر امان ورموشك شط لبر امان رموش شخشط لبر امان يا ابو متعب والله لبر امان ورموش شخشط لبر امان اه اه اه آه انت انت انت انت انت انت انت انت ايوه انت انت انت انت انت انت انت انت انت طبعا انت انت انت انت انت انت انت انت انت ايوه انت انت انت انت انت انت انت انت ايوه انت طب انت انت انت وانت وهو واه ايوه انت قست علي بكت عيني قست علي بكت عيني ولا انت داري باللي بيا ولا انت داري باللي بيا قست علي بكت عيني قست علي بكت عيني ولا انت داري باللي بيا ولا انت داري باللي بيا طبعا انت انت انت انت, انت انت انت انت انت انت انت انت انت ايوه انت اللي بسرعه بتاخد على خاطرك وبتزعل مني وتقول للناس ان انا ظالمك وانت اللي ظالمني اللي بسرعه بتاخد على خاطرك وبتزعل وتقول للناس ان انا ظالمك وانت اللي ظالم ده عيونك دول حيروا رموشك دول عيونك دول ورموشك دول ده عيونك دول ورموشك دول ده عيونك دول ورموشك دول ده عيونك دول ورموشك دول انت انت انت انت انت ايوه انت انت انت انت انت انت انت صدقني بحبك يا حبيبي والناس شاهدين لا يا روح الذنب ما هو الذنب يا سيدي الحلوين صدقني بحبك يا حبيبي والناس لا يا روح الذنب ما هو الذنب بحبك بحبك بحبك هو ايه بحبك بحبك بحبك ايوه بحبك بحبك بحبك بحبك صدقني بحبك يا حبيبي والناس شاهدين لا يروح الذنب ما هو الذنب يا سيدي الحلوين صدقني بحبك يا حبيبي والناس شاهدين لا يروح الذنب ما هو الذنب يا سيدي الحلوين ما ترد عليا انا مستني وبقالي سنين ده عيونك دول حيروا ورموشك دول ده عيونك دول ورموشك دول وعيونك دول ورموشك دول انت انت انت انت انت, انت ايوه انت انت انت انت انت انت انت انت انت وهو وهي وانت ايوه انت انت انت انت انت اللي بسرعه بتاخد على خاطرك وبتزعل مني وتقول للناس ان انا ظالمك ما انت اللي ظالمني اللي بسرعه بتاخد على خاطرك وبتزعل مني وتقول للناس ان انا ظالمك ما انت اللي ظالمني ما ترد عليا انا مستني بقالي سنين ده عيونك دول والموشك دول وعيونك دول والموشك دول والموشك اه ده عيونك دول والموشك دول ده عيونك دول والموشك دول وتحيه غاليه تحيه غاليه